وفرق عظيم حديث قدسي قويم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه لقاء للهادي بعنوان أدنى أهل الجنة في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عز وجل قال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة فإذا بالحق سبحانه وتعالى يقول له يا موسى هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة بعدما الناس دخلت الجنة جاء هذا الرجل فقال يا رب أريد أن أدخل الجنة فإذا بالحق سبحانه وتعالى يقول له اذهب فادخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة يقرب من الجنة كده فسامع أصوات الناس بقى بتتنعم وتتمتع جوه الجنة ويعني فقال لك خلاص ده فعاد إلى ربه وقال له يا ربي كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم يعني يا رب خلاص الجنة اتقسمت على الناس وكل واحد دخل بقى القصور بتاعته في الجنة فما فيش مكان ليا فقال له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا إيه رأيك تحب أديك ملك ملك من ملوك الدنيا طبعا ملك ملك من ملوك الدنيا احنا لا نتصوره لان احنا ما عشناش في زمن الملوك بتوع زمان الملك بتاع زمان مثلا تلاقي مثلا ملك الروم مثلا مستولى على نص الكره الارضيه وملك الفرس مستولى على النص الثاني فاقول مثلا لو على الاقل حتى الملك ده يعني بيحكم ربع الكره الارضيه فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له هديك في الجنة بما يوازي ربع الكرة الأرضية وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري لموضع صوت أحدكم وفي رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها يبقى موضع القدم في الجنة أفضل من الدنيا دي كلها فما ظنك بقى لما يكون واحد ليه في الجنة بما يوازي ربع الكرة الأرضية شيء عجيب فالرجل تعجب فإذا بالحق سبحانه وتعالى يقول أرضيت فقال رضيت يا رب بأنا يكون لي في الجنة بما يوازي ربع الكرة الأرضية فقال له رضيت يا رب فقال له جل وعلا لك ذلك لك المساحة دي كلها ومثله ومثله ومثله ومثله في المرة الخامسة قال له ومثله قال له رضيت يا رب عايز يقول له ده ده كتير قوي يعني انت كده بتدي بتديني بما يوازي الكرة الأرضية وربع كمان بما يوازي مساحتها في الجنة فإذا بالحق سبحانه وتعالى لا يرضى له ما رضيه لنفسه انت رضيت يا عبدي ان انت تاخد وده ادنى اهل الجنه ده اقل واحد في الجنه رضيت ان انت تاخد بما يوازي مساحه الكره الارضيه مره وربع في الجنه مع ان موضع قدمك في الجنه افضل من الدنيا وما فيها لا ده انا هديك قد كده كمان عشره امثالي قال جل وعلا لك ذلك وعشره امثالي ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالد يا خبر أبيض ثم قال له موسى عليه السلام رب هذا أدناهم معقولة ده أقل واحد في الجنة فما أعلاهم لما يكون ده أدناهم فما أعلاهم قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ده الحديث القدسي تعالوا نقف مع وقفة كده جميلة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا موسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة نحن جميعا نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى المسلمين من عامة الناس واصطفى المؤمنين من المسلمين واصطفى من المؤمنين الأنبياء ثم اصطفى من الأنبياء الرسل ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم جميعا صلوات رب وسلامه ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلوات رب وسلامه عليهما ثم اصطفى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الكون كله فجعله سيد ولد آدم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر لا يتفاخر النبي صلى الله عليه وسلم بل يتواضع ويذكر هذه المنحة الربانية بكل تواضع فهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم فسيدنا موسى رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل خمسة على وجه الأرض فبيسأل ربنا بيقول له يا ربي هو أقل واحد في الجنة هيكون وضعه إيه ويكون ملكه إيه فربنا سبحانه وتعالى بيخبر سيدنا موسى بيقول له هو واحد هيجي بعد ما أهل الجنة خلاص سكنوا في الجنة ونحن جميعا نعلم الآية الأخرى عرضها كعرض السماء والأرض طيب عرضها ك- كعرض السماء والأرض أو عرضها السماوات والأرض الجنة كبيرة جدا لدرجة أن الجنة بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأقل واحد في الجنة كما قال الإمام ابن القيم في حاد الأرواح أقل واحد في الجنة الملك بتاعه في الجنة يسير فيه ألفي عام لا يقطعه يعني حضرتك لما يكون عندك مثلا كده خمس ست فدادين ويعني وطاير على وجه الارض كده ولا عندك خمسين فدان يعني بالعربيه كده يا دوب في عشر دقايق ولا ربع ساعه حتى تكون جبت من اولها لاخرها. لا ده انت في الجنه بقى واخد بال حضرتك يعني ممكن تركب بقى نجائب الجنه كده وتركب اللي انت عايزه في الجنه انت لو عايز حتى عربيه في الجنه هتلاقي اللي انت عايزه لان ليها فيها ما فيها ما تشتهيه الانفس اللي انت تشتهيه عايزه هتلاقيه هناك فهذا الرجل يمشي في الملك بتاعه في الجنة وده أقل واحد في الجنة 2000 سنة كما قال الإمام ابن القيم خلينا مع الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن ربنا سبحانه وتعالى قال لهذا الرجل قال له أنت يعني خش الجنة فلما راح عند الجنة عند باب الجنة فسمع أصوات نعيم الجنة صوت عالي جدا ما شاء الله ده بيتنعم مع الحور العين وده بياكل من الأشجار وده بي- بيشرب من الأنهار وده الغلمان قاعدين ما شاء الله بيخدموا عليه وده قاعد بيتكلم مع أصحابه وأصدقائه وده بيتكلم مع أسرته وده عمال بيتذكر ذكرياته في الدنيا فسمع أصواتهم من بره فتخيل إن الجنة خلاص بقت complete واخد بالك ولذلك بعض الناس بي- بي- بي- بي- ك- بيقولوا ك- مثل مثل ده خطا يقول لك يا عزيزي افعل ما تريد فان الجنه complete لا الجنه مش complete واخد بالك عايز يقول لك يعني انت هتصلي ليه وتعبد ربنا ليه ما خلاص الجنه اتملت لا الجنه ما اتملتش ولا هتتملي يوم القيامه الا بعد ان المولى عز وجل يخلق لهم خلقا اخر فيدخلهم الجنه ليه الجنه هيكون فيها فضل عظيم جدا ومكان كبير جدا كما جاء في الصحيحين فهذا الرجل الم- بيقول لربنا يا رب ده كل الناس دخلوا منازلهم واخذوا اخذتهم فقال له اترضى ان اعطيك خد بالك اترضى وهو ربنا محتاج يرضي هذا العبد ده ربنا سبحانه وتعالى الغني عنا سبحانه وتعالى ومع ذلك هو الودود الذي يتودد الى عباده هو الغني عنهم قال له اترضى ان اعطيك مثل ملك وقال له مثل ليه لانه لو قال له اترضى ان اعطيك ملك ملك من ملوك الدنيا كانه بيديله ملك في يعني خسه وحقاره الدنيا لان الدنيا ما تساوي اي حاجه عند ربنا لا تساوي عند الله جناح بعوض انما قال له مثل يعني هديك نفس المساحه بس في الجنه بقى والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان موضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها قال له اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فرجل كانه يعني كان هيتجنن معقولة أنا أخد في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا قال له رضيت يا رب طبعا رضيت دي محتاجة كلام فربنا لم يرضى له بما رضيه لنفسه فقال له لك ذلك ومثله ومثله حد ما قال له خمس مرات ومثله يعني هاخد قد الأرض كلها وربع كمان في الجنة يا خبر أبيض ده الواحد في الدنيا كان كل أمنية حياته حتة شقة في, في, في بيت كده وتكون بس ثلاث أوض وصالة واخد بالك ويا حبذا لو كانت بتطل على الشارع ويا سلام يبقى يوم الهنا يوم ما بتطل مثلا مش هقول لك على النيل إن شاء الله حتى على فرع صغير من النيل لكن ده بقى إيه ده في الجنة واخد بالك وبعدين بقى و- وشوف الملك قد إيه فقال له رضيت يا رب فقال له لك ذلك يعني قد ملك ملك من ملوك الدنيا خمس مرات وعشرة أمثاله يبقى هيديه قد خمسين ملك ملك ملك من ملوك الدنيا يعني كأنه هيديه بمساحة الكرة الأرضية أكتر من 12 مرة أكتر من 12 كرة أرضية بس في الجنة تخيل حضرتك ده مين ده ده أقل واحد في الجنة ده أدنى واحد في الجنة فسيدنا موسى استغرب زي ما حضراتكم استغربتوا دلوقتي خبر ابيض بقى اقل واحد في الجنه هياخد قد الكره الارضيه إذ اكتر من 12 كره ارضيه مساحه في الجنه فقال له اه فقال له فوق ده كله ايه ده الادنى اهل الجنه بقى قال له بعد ما قال له لك ذلك عشر آه، وخمس مرات وبعد قال له ولك عشرة أمثال يعني خمسين ملك ملك ملك الدنيا قال له ولك ما اشتهت نفسك حط بقى تحت كلمة واشتهت نفسك ديت ولك ما اشتهت نفسك دي حط تحتها ألف خط لأن هذا الرجل ممكن يقول له طب يا ربي طالما ليا ما اشتهت نفسي انت اديتني يا رب ادي ملك ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة انا عايز ادي دوت الف مرة هيقول له خد ان ربنا سبحانه وتعالى الغني آه، سبحانه وتعالى ف... آه، آه، ولذلك المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مسالته فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط الابره اذا ادخلت اليم البحر تخيل حضرتك شوف بقى لما كل واحد من الانس والجن من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه الكل يقوم في صعيد واحد ويطلب الامنيات كلها وربنا حقق لنا كل امنياتنا لا ينقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا سبحانه وتعالى فربنا بيقول له ولك ما اشتهت نفسك اللي انت عايزه فوق الخمسين ملك ملك من ملوك الدنيا مساحة في الجنة ليك فوق ده كله اللي تشتهي نفسك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك كل اللي عينك تقع عليه في الجنة وتقول أنا عايزه خده خبر أبيض إيه إيه الروعة دي كلها بقى في حد عاقل في الدنيا بعد كده يفرط في الجنة مقابل حطام في الدنيا مقابل ان هو يجري ورا مال حرام ولا منصب زائل ولا ولا ياكل رشوه ولا ياكل حرام ولا ياكل سحت ولا يظلم حد ولا ياكل ميراث اخته ولا يعمل كذا ده انت تبقى مسكين ده انت تبقى مسكين ومضحوك عليك والله العظيم لان انت لو عشت على الطاعه وعشت بما يرضي الله اقل ملك ليك يا اخي المسلم هيكون قد ملك 50 ملك من ملوك الدنيا بس مساحه في الجنه مش في الدنيا خبر ابيض هتعوز ايه اكتر من كده فسيدنا موسى استغرب فقال رب هذا أدناهم ده أقل واحد فما أعلاهم قالوا لا لا لا ده الحكاية دي محدش يعرفها بقى خالص قال له, قال له أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين محدش هيشوف بقى اللي أنا أعددته لأعلى الناس في الجنة فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر لا يمكن عقلك ولا قلبك يتخيل ابدا نعيم اعلى اهل الجنه وطبعا اعلى اهل الجنه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي له درجه مخصوصه في الجنه اسمها الوسيله وقد ورد بها الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة يبقى دوت أدنى أهل الجنة في رواية تانية للحديث صحيح مسلم أيضا أن المولى عز وجل هيقول لأقل واحد في الجنة هيقول له لك الدنيا وعشرة أمثالها مش الكرة الأرضية بس الدنيا كلها بكل ما فيها من كواكب وأقمار وكل ده لك الدنيا كلها وعشرة أمثالها ده الأقل واحد في الجنة هتخيل كم مليار هيخشوا الجنة وكل واحد هيكون لو كان أقل واحد هيكون ليه المساحة دي كلها فتخيل الجنة قد إيه ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين نلتقي إن شاء الله في الليلة القادمة مع حديث آخر من الأحاديث القدسية وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله الله الله يا الله مولانا رؤوف رحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم يا الله بكلام مبارك عظيم حديث قدسي قويم ألقى